مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
نتابع تأملاتنا في الصلاة الربانية كما بدأناها أخذنا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك وكنا أخذنا قبل كده تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ولعلني أكون قد قلت لتكن مشيئتك وحكاية كما في السماء كذلك على الأرض يعني ما مشينا عليها بسرعة كده عايز أكمل كما في السماء كذلك على الأرض وبعدين لو في وقت لخبزنا نتكلم عليه الله يريد أن الأرض تكون تماما كالسماء عبارة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لا تمنع أيضا أن عبارة كما في السماء كذلك على الأرض تنطبق على باقي الطلبات كلها يعني يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كل الطلبات الخاصة بربنا زي ما هي في السماء تكون على الأرض والمقصود بالسماء مسكن الملائكة وأرواح القديسين وهي بالشكل ده مسكن البر والقداسه لأن الشيطان كان ملاكا في السماء ولما أخطأ وسقط طرد من السماء وبقيت السماء نقية كما كانت كل الأرواح الخاطئة نزلت من السماء أبصرت الشيطان نازلا مثل البرق من السماء ما أصبحتش السماء مسكن ليه حتى لما الشيطان يلاقي أولاد الله في السماء زي قصة أيوب ويقف معهم لا يكون هذا مسكنه الطبيعي ولذلك لما ربنا سأله قال له أنت جاي منين؟ قال له من التمشي في الأرض والجولان فيها لأن طبيعته بقت كده بل بقت تحت الأرض أيضا في الهاوية مشيئة الله في السماء دائما مشيئة منفذة يعني في السماء مفيش زي الأرض اللي الناس بيشتغلوا على كيفهم يعني وصية ربنا موجودة واللي عايز ينفذ ينفذ مش عايز ينفذ ما ينفذش في السماء مشيئة ربنا دائما منفذة دائما منفذة ومنفذة بدون إبطاء جايز واحد واحد تطلب منه شيء وينفذه لكن ينفذه في بطء شديد لا يتفق مع روح الطاعة أما الملائكة فماذا قال عنهم الكتاب في مزمور 103 يقول بارك الرب يا ملائكة المقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه يعني أول ما يسمع صوت ربنا ينفذ في الحال وهذا هو المطلوب في نفاذ مشيئة ربنا على الأرض كما في السماء إنها أولا تنفذ ثانيا تنفذ بسرعة وبغير إبطاء هنا وطبق هذا الأمر على نفسك هل أنت لما بتوعد ربنا وعد بتنفذه في ذات الوقت ولا بإبطاء هل لما بتندر ندر بتنفذه في نفس الوقت ولا بتبطئ في تنفيذه هل لما بتوعد ربنا وعد بتبطئ في تنفيذه ولا في نفس الوقت حقوق ربنا عليك بتمر فيها ازاي ده الكتاب الكتاب بيعطي عقوبة على الشخص الذي يتأخر في دفع أجرة الأجير يعني خطية إن واحد بيشتغل عندك وتتأخر في دفع أجرته أيضا الكتاب بيتكلم على الشجر الذي يعطي ثمره في حينه لا يبطئ تكن مشيئتك منفذه يا رب في السماء وفي الارض بنفس الاسلوب بسرعه بغير بطء لما ربنا بيقول لملاك حاجه ما بينتظرش ما بيتباطأش وهنا ناخذ فكره ليس فقط عن تنفيذ الوصيه انما ايضا عن السرعه في التنفيذ السرعه في التوبه مثلا الابن الضال قال اقوم الان واذهب الى ابي وقام وذهب لم يتباطا العذارى الجاهلات لما تباطانا وصلوا بعد ما كان الباب قد اغلق والفرصه ضاعت فالطاعه في المسيحيه هي طاعه في غير ابطاء لان هكذا الملائكه في السماء لا يبطئون في تنفيذ امر ربنا الملاك في لمح البصر لدرجه اني مره قرات في كتاب لاهوتي كبير بيسال سؤال هل الملائكه في انتقالهم يعبرون وسطا ام لا يعني لما ينتقل من هنا لهنا يعبر الوسط اللي بين دي ودي ولا في نفس اللحظه يكون هنا تقول يعني ايه الكلام ده ما هقول لك زي مس... زي الفكر مثلا فكرك ممكن ينتقل فجاه الى امريكا بدون ما يمر على اوروبا ولا المحيط الاطلنطي يبص يلاقي نفسه بقى في امريكا على طول الملائكه في نفس اللحظه اللي يسمعوا فيها الامر تلاقيهم نفذوا على طول بلا ابطاء وايضا الملائكه ينفذون بلا مخالفه يونان النبي ربنا بعته مشوار ما رضيش يروح خد سفينه وراح على ترشيش لأن عقل الإنسان بيفكر أنفذ ولا ما أنفذش وساعات ما ينفذش فالملائكة ما بيخالفوش تقول لي طب الشيطان أهو ملاك وخالف أول ما خالف ما بقاش ملاك انتهى دي خلصت لكن اللي قاعد ملاك ما بيخالفش بينفذوا بسرعة بغير مخالفة بغير إبطاء ولا مجادلة يعني ما بيقعدش يتناقش في الأمر الأمر ده يعمله ولا ما يعملوش ما بيتناقش وساعات أوامر يبديها ربنا وتبدو غريبة ما بيناقش يعني ربنا يقول لملاك واحد من الكروبيم يقول له تمسك سيف وتقف على شجرة الحياة ومفيش إنسان يقرب حاضر يا رب سيف على شجرة الحياة ما يقولوش ليه ما يقربش ما رب خليك حنين وسيف ايوب انت هتبتدي تشتغل في شغل السيوف من دلوقتي آه الملائكة مش بتوع حاجات زي كده ما بيجادلوش يجي ربنا يبعت ملاك يقول له بسيف وتقتل جميع الأبكار من ابن الجارية إلى ابن فرعون الجالس على العرش أقتل أقتل إزاي مفيش مناقشه ملاك خد سيفه وعلى طول ابتدى فيهم من اول ابن الجاريه الى ابن فرعون ما مش بتاعه مناقشه احنا دايما نناقش نقول له ليه نعمل كده وعشان يقول ليه يا رب ليه يا رب تعمل كده ليه بس ما تخليك حنين عن كده شويه آه، ده البشر دول بيتناقشوا مع ربنا لكن الملائكه ما بيتناقشوش زعل ربنا مع داود لانه عد الشعب قال لملاك تروح ترفع سيفك على اورشليم حاضر نرفعه وبدأ في العملية وخلاص ربنا قال كده يبقى كده نحن لا نناقش الله الناس يناقشون لأنهم يحترمون عقلهم أكثر من الوصية يحترمون عقلهم أكثر من الوصية عقلي بيقول لي كده لكن الملاك يقول وصية ربنا بتقول كده ما يقولش عقلي بيقول كده بينفذ احيانا احنا ننفذ اللي يجي على مزاجنا مش اللي عايزه ربنا حتى بالنسبه للمرشدين الروحيين اب الاعتراف يقول لك توجيه التوجيه اللي على مزاجك هو اللي بتنفذه واللي مش على مزاجك تشاور فيه اب تاني علشان تخرج من الموضوع او تأجله او ما ترضاش تقوله لاب الاعتراف خالص احسن يقول لك فتقع في اشكال لا مش هي دي الطاعة يبقى انت بتطاوع مزاجك مش بتطاوع الوصية اللي بتعطى ليك اما الملائكة فينفذون الامر ايا كان امر رحمة كان بها ينفذه امر عقوبة كان بها ينفذه يقول لملاك تروح تنجي بطرس من السجن ننجيه تنجي بولس من السجن ننجيه يروح لملاك يقول له اضرب فلان اضربه ربنا قال كده ما بيناقش اضرب الابكار نضرب الابكار اضرب اورشليم نضرب اورشليم ده صدقوني حتى طاعه الطبيعه لربنا اكتر من طاعه الانسان اعد الرب حوتا عظيما ابتلع يونان بلعه قال له طب تطلعه سليم طلعه سليم ما مفيش مناقشه ربنا قال لي ريح تضرب السفينه تكاد تقلبها ضربت السفينه قال لي الامواج هيجي هاجت قال لي البحر اسكت سكت قال الشمس تضرب تضرب اليقطينه فتيبس ضربت اليقطينه يبست اضربي راس يونان فيذبل ضربت راس يونان فذبل دي يعني امرك يا رب زي ما انت تقول نحن لا نناقش ولا نجادل ولا نفحص اوامرك هل هي حكيمه ام غير حكيمه هل هي صالحه ام غير صالحه البشر بس هم اللي بيعملوا كده عجبني في هذا الموضوع ايضا انسان على الارض نفذ مشيئه ربنا كما في السماء تماما بلا مجادله وبلا ابطاء عارفين مين ابراهيم اب الاباء قال له خد ابنك وحيدك اللي بتحبه نفسك اسحاق وقدمه لي محرقه حاضر يا رب فبكر ابراهيم صباحا جدا واخذ المحرقه والسكين واخذ ابن اسحاق معه لم يجادل ولم يسأل ولم يناقش ولم يعترض ولم يتباطأ فبكر إبراهيم صباحا جدا آدي تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ربنا يريد هذه الطاعة تماما كما في السماء كذلك على الأرض هكذا السيد المسيح وهو على الارض وهو في السماء قال له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك اطاع حتى الموت موت الصليب حتى حمل خطايا العالم كله الامر الذي لا يتفق مع قدسيته حمله والذي بلا خطيه صار خطية من أجلنا لأن لتكن مشيئتك أنا لهذا أتيت ولم يعترض وكشاة تساق إلى الذبح هكذا لم يفتح فاه احنا في الصلاة بنقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وعمليا ما بنعملش كده عمليا ما بنعملش كده عمليا بنناقش ونجادل وننفذ اللي في مخنا مع أبينا السماوي ومع آبائنا الأرضيين ومع آبائنا الروحيين ومع أمهاتنا ومع الكل محدش تعب الإنسان غير مخه هو ده اللي تعبه ربنا يقول له أمر يقول له طب استنى يا رب لما أفحص أمرك ده وأشوف يوافقني ولا لأ دي أنت, انت وحظك بقى لا يجي على مزاجي لا ما بيجيش فين لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كما في السماء كذلك على الأرض الله وضع رتبا في السماء ووضع مثلها على الأرض أيضا وأورشليم السمائية جعل الله الأرض الكنيسة فيها كالسماء تماما وإحنا بنخلي الكنيسة على الأرض زي السماء في شكلها في منظرها السماء فيها كواكب الكنيسة فيها كواكب السماء فيها ملائكة الكنيسة فيها ملائكة نقول ملائكة الكنيسة وملاك المذبح وملاك الذبيح والكنيسة ودي بيت الملائكة السماء مسكن الله والكنيسة مسكن الله كل السماء مصدر للنور والكنيسة مصدر للنور السماء يليق بها التقديس وببيتك يليق التق... القداسة يا رب نفس الوضع كما في السماء كذلك على الأرض نحن نريد يا رب أن تكون هذه الأرض السماء ثانية ليك وتكون كنيسة ثابتة ليك مفيش خطية في السماء إذا المفروض تكون مفيش خطية على الأرض في الكنيسة في خطية في السماء؟ مفيش كذلك على الأرض مش مفروض تكون الكنيسة فيها خطية لذلك كانت الكنيسة مجموعة من القديسين مجموعة من القديسين لا توجد فيها إلا القداسة فقط وكل من حياته تتعارض مع هذه القداسة كان يخرج من الكنيسة يصدروا عليه حكم يسموه excommunication excommunity يعني يخرج بره الكوميونتي بره المجموعه فرز وتبقى الكنيسه كنيسه القديسين لان السماء ما فيهاش خطيه فلازم الارض ما تكونش فيها خطيه برضه الكنيسه اللي هي ملكوت الله على الارض ما يكونش فيه خطيه ما هو إذا كان ليأتي ملكوتك يبقى تكون مشيئتك إذا ملكوتك ملك علينا يبقى مشيئتك تنفذ في حياتنا وإذا ما مشيئتك نفذت في حياتنا يبقى زي ما السماء كذلك على الأرض الحكاية متدرجة ومشي واحدة واحدة ولهذا ظلت الكنيسة مجموعة من القديسين بولس يكتب إلى أفسس يقول إلى كل قديس في المسيح يسوع إلى القديسين الذين في أفسس يكتب إلى العبرانيين يقول من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السمائية لأن الكنيسة هي مجموعة قديسين كما إن السماء مجموعة قديسين هم الملائكة وأرواح القديسين لازم كما في السماء كذلك على الأرض طب وإن كان الكنيسة فيها خاطي ما تبقاش كما في السماء كذلك على الأرض إما الخاطي يخرج من الكنيسة وتبقى الكنيسة مجموعة قديسين لا إما أن الخاطي يرجع لربنا ويبقى قديس وتبقى الكنيسة مجموعة قديسين لكن كده متخلطة على بعضيها القمح بالزوان والنور مع الظلمة دي ما تنفعش عند ربنا ما تنفعش دي لخبطه مش قداسة كما في السماء كذلك على الأرض نريد إن الكنيسة تكون مملكة البر تكون كما في السماء حينما تتحول الكنيسة إلى سماء تستطيع أن تختلط بالسماء الفوقانية بتاعة الملائكة وتبقى الكنيسة الكبرى الكنيسة الجامعة هي الكنيسة التي تجمع العابدين على الأرض وأرواح القديسين في السماء والملائكة في السماء هذه هي الكنيسة الجامعة كما نؤمن به كلهم زي بعض ولذلك كان ربنا بيسمي بعض البشر ملائكة يوحنا المعمدان يقول أنا أرسل أمامك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك لأن كما في السماء كذلك على الأرض رعاة الكنائس السبع كان يسميهم ملائكة الكنائس السبع اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس ملاك ازاي يا رب يقول لك ما كما في السماء كذلك على الأرض السماء ملائكة يبقى الأرض ملائكة برضو الحكاية واحدة ما فرقتش وإحنا كبشر يقول قوي يكونون كملائكة الله في السماء ليه؟ لأن كما في السماء كذلك على الأرض متى تتحول الأرض إلى سماء ومتى يكون الذي في السماء كالذي على الأرض تماما هذه هي مشيئة الله وكان الله خلق آدم في الجنة كأن الجنة سماء فلما أخطأ وأصبحت خطيته لا تتفق مع قدسية السماء طرده من الجنة لأن مش أصول توجد هناك خطية ولهذا عبارة أولاد الله بتنطبق على الملائكة وبتنطبق على البشر تنطبق على البشر زي ما قال الكتاب راى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات فاتخذوا منهم زوجات اللي يقصد اولاد شيس اللي اتولد بعد هابيل اولاد شيس واولاد انوش واولاد الله قيل عن الملائكه ايضا انهم اولاد الله ولعل هذا ما قصد به في قصه ايوب الصديق كلهم زي بعضيهم نحن نريد ان تتحول الارض الى سماء طب وبعدين يعني يحصل ايه الحكايه كده شوف يا رب لما يتقدس اسمك فينا هننفذ مشيئتك ولما ننفذ مشيئتك ملكوتك هيجي على الارض ولما ملكوتك يجي تبقى مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض طب علشان مشيئتك تبقى كما في السماء كذلك على الارض يبقى اعطينا خبزنا بقى هي ماشيه ورا بعضيها خبزنا ايه خبزنا اللي يخلينا ننفذ مشيئتك خبزنا اللي يخلينا نعيش في الارض كاننا في السماء يعني ايه يعني احنا في الصلاه الربانيه بنطلب الخبز الروحاني وليس الخبز المادي اطلاقا اطلاقا ازاي مش معقول ابدا ان ربنا اللي قال لا تهتموا بما تاكلون ولا بما تشربون يعلمنا ان احنا نطلب الخبز الارضي مش معقول ابدا مش معقول ان المسيح اللي قال ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ورفض أن يحول الحجارة إلى خبز وهو جائع بعد صوم أربعين يوم يقول لنا تطلبوا الخبز كل ما تقفوا تصلوا مش معقول إن السيد المسيح اللي قال لا تعملوا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية يخلي أول طلبة من طلباتنا البشرية تبقى الخبز ما احنا قلنا الصلاة الربانية سبع طلبات ثلاثة خاصة بربنا يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك وأربعة خاصة بالبشر خبزنا ولا تدخلنا التجارب ونجينا من الشرير واغفر لنا ذنوبنا معقول ان ربنا يخلي الاربع طلبات البشريه اولها الخبز المادي هل ده يعقل وهل يعقل ان احنا نطلب من ربنا الخبز قبل ما نطلب مغفرة خطايانا وقبل ما نطلب انه انه ينجينا من الشرير ايه دي دي حكاية اكل عيش دي ولا ايه مش معقول الكلام ده وبعدين يقول ان كل ما تصلوا قول ابانا الذي وكل ما تقول ابانا الذي تقول له الخبز واقف قصاد ربنا تقول له العيش العيش العيش ده كلام ده كلام ده لا يليق بتاتا فألف في المية الخبز الذي نطلبه في الصلاة الربانية هو الخبز الروحي وليس الخبز الجسدي إن إذا كان قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره طب وثانيا نطلب دي لا وكل هذه تزدادونها يعني تجيلكوا لوحديها يبقى مش معقول ابدا نطلب خبز جسدي او نطلب خبز مادي او اول طلبه من طلباتنا البشريه تكون هي الخبز ده المسيح رفض تجربه الخبز على الجبل من التجارب الثلاث التي قدمت له طب ما الشيطان هو اللي قال كده قال تطلب الخبز في الاول اول تجربه جاله قال له قال له ايه رايك تحول الحجاره لخبز المسيح قال له لا ما ننشغلش بالخبز ابدا دي مش شغلانتنا خبز ما نفكرش فيه ابدا فالمسيح اللي رفض هذه التجربه يقول للناس متى صليتم اطلبوا الخبز اذا الخبز المطلوب هو الخبز الروحي ليه الخبز الروحي لانك يا رب لما تعطينا هذا الطعام الروحي يساعد هذا على تكوين ملكوتك ولما يتكون ملكوتك تنفذ مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ولما تنفذ مشيئتك يتقدس اسمك ولما يتقدس اسمك يبقى انت صحيح الاب السماوي بتاعنا واحنا اولادك هو ده الكلام كلها ماشيه مع بعضها كلها ماشيه مع بعضها لكن تدخل الخبز الجسدي يبقى زي نشاز في لحن روحاني جميل حاجة مش مقبولة ما دام هو الخبز الروحاني إذا آه نسأل أولا ما هو هذا الخبز ونسأل ما معنى كففنا وما معنى الذي للغد وما معنى الترجمات دي كلها نسألها برضه ونشوفها تمشي ازاي يعني تتمشى ازاي مع الشغلانة دي نسأله نقول له يا رب انت بتقول لنا نطلب خبزنا وطبعا خبزنا الروحي الذي للحياة الأبدية نسأل أولا ما هو هذا الخبز ونسأل ما معنى كففنا وما معنى الذي للغد وما معنى الترجمات دي كلها نسألها برضه ونشوفها تمشي ازاي يعني تتمشى ازاي مع الشغلانة دي نسأله نقول له يا رب انت بتقول لنا نطلب خبزنا وطبعا خبزنا الروحي الذي للحياة الأبدية طب ايه هو هذا الخبز يقول أنا هو الخبز النازل من السماء من يأكلني يحيى بي آباءكم أكلوا المن في البرية وجاعوا لكن أنا هو الخبز النازل من فوق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه هو ده الخبز ده إن إحنا نتغذى بالمسيح نفسه نتغذى بالمسيح نفسه هل تغذيتنا بالرب هي تعليم في العهد الجديد صدقوني من العهد القديم كله ده داود بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب تعالى دوق ربنا كده واستطعموا ذوقوا ايه وانظروا انا طعامكم وانا شرابكم انا طعامكم وانا شرابكم من ياكلني يحيا بي والماء من يشرب من هذا الماء يعطش لكن لو يشرب من الماء الذي اعطيه انا لا يعطش الى الابد طب يبقى انت يا رب منك انت ناخد احنا بيك نرتوي بيك نرتوي ازاي لانك في العهد القديم برضه قلت تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء يبقى أنت الماء بتاعنا وأنت الخبز بتاعنا أنت أكلنا وأنت شربنا وطوبى للجياع والعطاش إلى البر مش إلى الخبز المادي كل ما نقف نصلي نقول خبزنا خبزنا خبزكم إيه ده الطعام الروحاني الذي للحياة الأبدية يعني ايه للحياة الأبدية لأن الإنسان بيحيا بكل كلمة تخرج من فم الله يبقى هنا الحياة يبقى أنا كأني لما بقول له اديني الخبز أقول له اديني الكلمة التي أحيا بها اديني جسدك ودمك اديني سر الإفخارستية اديني المن السماوي اديني الخبز النازل من فوق اديني طعامي الروحي اللي يغذيني روحانيا عايز تتغذى بايه وجدت كلامك كالشهد فاكلته هو ده اللي بتاكله هو ده اللي بيتاكل وجدت كلامك ايه كالشهد فاكلته يبقى الواحد بي بيشبع بكلام ربنا وبايه تاني يقول له وباسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم يعني الواحد يصلي فنفسه تشبع من الكلام بتاع الصلاة باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم يبقى بالصلاة ويبقى بسر الإفخارستية ويبقى كلامك كالشهد فأكلته وكل كلمة تخرج من فم الله عشان كده نقول في الترتيلة كلام الإله غذاء القلوب كلام الإله غذاء القلوب احنا بنتغذى بكلامك يا رب بنتغذى بوجودك بنتغذى الغذاء الروحاني لان الانسان ليس مجرد جسد فقط لو كان جسدا فقط كان كفايه عليه الخبز المادي اما هو جسد وروح فروحه عايزه تتغذى روحه ايه عايزه تتغذى تتغذى ازاي بغذاء الروح تتغذى بربنا تتغذى بالطعام الباقي الذي للحياه الابديه الروح تتغذى بالصلاه تتغذى بالتامل تتغذى بالاجتماعات الروحيه تتغذى بالانجيل بكلمه الله الصالحه تتغذى بالروحيات تتغذى بالترتيل بالالحان تتغذى بالقعده الهاديه مع ربنا تتغذى بالحب الالهي يسكبه الله في قلب الانسان فيتغذى به ويعيش بالشكل ده ادي الغذاء الروحاني اباؤنا القديسون كانوا يطوون الايام صوما ولا يشعرون بجوع لان الغذاء الروحاني كان بيرفعهم لفوق كان بيدي مش بس الروح قوه والجسد ايضا الروح لما بتتقوى بتشيل الجسد كده وترفعه لفوق مسكين الانسان اللي بيصوم وما فيش غذاء روحي فالجسد تعبان والروح تعبانه وهو مرهق ومش قادر يكمل اليوم ووشه مصفر وحالته منهاره لكن هذا الانسان غذيه روحيا ما يشعرش انه جعان ابدا لهذا في احدى المرات ضربت مثلا للناس في هذا الموضوع قلت لهم الواحد يجي يوم الجمعة الكبيرة ويبقى صايم طول النهار ويقعد في الكنيسة لسبعة ولا ثمانية بالليل ويسهر ليلة أبو غلمسيس وصايم وأكل بتاع أسبوع الألام كله لا يعني لا يغذي جسديا وما يشعرش بجوع أبدا يوم الجمعة الكبيرة أبدا ليه ما بيشعرش بجوع الألحان المغذية المعزية القراءات الجميله الحلوه مجرد النظر للصور والايقونات بيغذي الروح ده واحد يقف قصاد صوره كده ويسرح فيها شويه في ايقونه يلاقي افكار وتاملات وغذاء داخل قلبه ده قيل ان غاندي الزعيم الهندي وقف امام صوره المسيح المصلوب وبكى الصوره كانت بتغذي روحه في انسان بيقرا قصه بيتغذى عيل كده ولا شاب صغير ماسك قصه وقاعد يقراها ويجي ميعاد الاكل يقول له اتفضل كله يقول لهم مش وقته مش وقته ليه بيتغذى بالقصه الكلام بيغذي بيقول لك الخبر الطيب يسمن العظام ده الواحد بيتغذى بالاخبار الطيبه المعامله الطيبه بتغذي يقول لاقيني ولا تغديني قول له واحد كلمه طيبه تلاقيه انبسط وفرح وواحد راجع البيت كانه واكل خروف مشوي ليه انه سمع كلمه طيبه ولا سمع خمر طيب راجع مبسوط يقولوا له كل يقول ما ملهوش لازمه هو مبسوط بيتغذى الروح بتتغذى الروح تتغذى بالمشاعر الروح الردية تتغذى بالمشاعر الردية والروح القديسة تتغذى بالمشاعر القديسة غذاء عشان كده أنا بقول اعطيني يا رب غذائي الروحي اعطيني غذائي الروحي هو ده الغذاء اللي أنا بطلبه في الصلاة الربانية الغذاء الروحي الكلمة اليونانية إيبي أوسيوس إيبي أوسيوس وغز... و... و... وطعام أو غذاء أو خبز يعني أرتوس إيبي أوسيوس جاية منين؟ جاية من كلمة أوسية أوسية يعني جوهر أوسية يعني إيه؟ جوهر ولذلك في بعض الترجمات يقولوا الغذاء الجوهري الغذاء الجوهري وفي بعض الترجمات الأخرى تقول الغذاء الفائق للطبيعة إيه الغذاء الجوهري؟ اللي هو الغذاء الخاص بجوهر الإنسان اللي هو الروح بتاعة الإنسان اللي هي الجوهر بتاعه مش الجسد ده اللي هياكله الدود ويتحول لتراب الحاجة الجوهرية اللي فيك اللي نفخة من الله ودعت فيك هو ده الغذاء الجوهري اللي ليك الكلمات اليونانية كثيرة المعاني كلمة إبيوسيوس تنفع يعني جوهري وتنفع كفاف وتنفع الذي للغد تنفع التلاتة دول وكل واحد بيترجم على حسب مفهومه فلما نكون بالمفهوم الروحي يبقى بنقصد الخبز الذي للغد الذي للمستقبل الذي للابد الذي لحياتنا الابديه اللي هو الخبز الروحاني لكن ما بنطلبش الخبز الجسدي انا شخصيا لما بصلي وسط الناس لكي لا يتبلبلوا في الكلام نيجي عند الحكايه دي ونسكت كل واحد يقول اللي في قلبه زي ما هو عايز لأن لاحظت إن بعض الناس حتى اللي بيتحمسوا لحكاية خبز الذي الغد يصلي عادي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك أول ما يجي الذي غد يروح مزعق فيها كما لو كان ترك الصلاة وأصبحت تحول إلى التعليم أو الدعاية أو الشرح أو التفسير وما بقتش صلاة وفي بعض الكنائس كانوا يتخانقوا مع بعض يا ترى كفاف ولا غد لا احنا خلينا ناس روحيين نصلي بطريقه روحيه وفي قلبنا نطلب الغذاء الروحي الذي لحياتنا الابديه في ناس يقولوا خبزنا الاتي يعطينا كل يوم مش مسائل تراجم مش مسائل خلاف على الفاظ مساله الله روح والروح يحيي والحرف يقتل احنا ندور على المعنى الروحي المعنى الروحي هو الغذاء الروحي بتاعنا اللي احنا بنطلبه الغذاء الروحي مش قاعد في البيت قاعد تفكر في اكل ازاي تاكل عيش وتقعد في الشغل ازاي تاكل عيش وتيجي قصاد ربنا ازاي تاكل عيش دي يبقى حكايه بقى بقت عيش في عيش لا انا يا رب قصادك بنسى كل الحاجات دي وافتكر روحي امامك واطلب الغذاء الروحي هنا ايها الاخوه الاحباء واقول لكم ان للاسف الشديد الناس بيغذوا انفسهم بكل الطرق والروح لا يغذونها لما يجي للجسد تلاقي العلم بقى على اخره ايه العلم اللي على اخره تاكل كل يوم وتاكل وجبات متعدده كل يوم وفي كل وجبه تاكل عناصر كامله لكي تحصل على غذاء جسدي كامل يعني إيه عناصر كامله يعني تاخذ بروتين لبناء الانسجه وتاخذ كالسيوم لبناء العظام وتاخذ حديد لبناء الدم وتأخذ vitamins وتأخذ minerals وتأخذ لستة طويلة يحطها لك وحتى لو جات لك في ال vitamins تبقى تاخد ايه بالتفصيل التفاصيل النقص عندك فيتامين سي يبقى تنقص عندك المقاومة النقص عندك فيتامين ايه يبقى عينيك يجرالها ويجرالها النقص عندك فيتامين بي قال ايه الحكاية دي يا ريت في التفاصيل دي يكون الغذاء الروحي برضه ما زي ما الجسد بيتغذى كل يوم الروح عايزة تتغذى كل يوم زي ما الجسد بيتغذى ثلاث مرات في النهار الروح برضو عايزة تقف قصاد ربنا عشية وباكر وقت الظهر زي ما الجسد ليه عناصر كثيرة الروح ليها عناصر كثيرة عايزة صلاة وعايزة تأمل وعايزة قراءة وعايزة اجتماعات وعايزة ترتيل وعايزة ألحان وعايزة حساب للنفس وعايزة مطنيات عناصر تتغذى بيها الروح زي ما بيتغذى الجسد اشمعنى الجسد ده اللي مدللينه اخر تدليل ونديله بالاصناف ويا ريت بس كده تقول له واحد الجسد يتغذى كل يوم ووجبات عديده في اليوم وكل يوم عناصر يقول لك ومش بس كفايه تقول له امال ايه يقول لك ولا بد ان ياخذ من جميع هذه العناصر بكميات كافيه بكميات كافيه انت عايز فيتامين ايه تاخد ستين الف واحده ستين الف واحده اهو كده لا بلاش تعبان وعندك برضه فيتامين سي يقول لك تاخد ألف ملي جرام في اليوم قرص كده طب وان خدت اقل من كده يقول لك ما يكفيش يا فندم طب والروحيات مش برضو عايزه كميات كافيه هي الاخرى ولا ايه يقدر واحد يقول لك انت تحتاج لمواد نشويه وكفايه عليك معلقه رز ولا حاجه من النوع ده لا يقول لك تاخد كميه كذا جرام في اليوم طب اشمعنى الروحيات دي اللي محدش بيسال فيها ما تجيش ام لابنها وتقول له يا حبيبي انت مخلوق من جسد وروح زي ما بوكلك في جسدك لازم اوكلك في روحك وزي ما بهتم بجسدك اهتم بروحك وزي ما ليك غذاء للجسد ليك غذاء للروح مين فيكم بتعمل كده مين فيكم بتدي ابنها تقول له شوف ان قسط في الفيتامين بتاع الصلاة يحصل رؤيتك الروحية تبقى مش مظبوطة لو نقصت في الفيتامين بتاع الصوم يحصل انك انت ترتبك في الارادة بتاعتك لو حد بيقول لاولاده كده عشان كده اولادكم يقف قصاد ربنا يقول له رب ما فيش غيرك انت انت اللي بتدينا غذائنا الروحي لان لا امهاتنا بيدونا ولا ابهاتنا بيدونا على الارض انت يا رب اللي تدينا الغذاء الروحي انت اللي تدينا غذائنا الروحي وتعطينا كل يوم ويوم بيوم خبزنا الروحي خبزنا الجوهري خبزنا الذي الغد خبزنا الذي للحياه الابديه خبزنا الفائق للطبيعه خبزنا الذي يرتفع فوق الماده وفوق الحس وفوق الجسد اعطينا كل يوم هو ده الخبز اللي احنا بنطلبه وزي ما الجسد اذا ما اخذش خبزه يمرض الروح اذا ما اخذتش خبزها بتمرض يقول لك انسان ما اخدش نصيبه من الصلاه كل يوم مرض بمرض الفتور انسان ما اخدش نصيبه من الصوم كل اسبوع ابتدت الاراده بتاعته تضعف وابتدى يبقى ضعيف الاراده واقل ريح تمشيه انسان ما اخدش من الغذاء الروحي بتاع الكتاب المقدس بيقع في الجهل وفي الفتور و- و- ويضيع لازم نمر كده ما هو وكما يمرض الجسد بقلة الغذاء تمرض الروح أيضا وكما يموت الجسد إذا قطع عنه الغذاء تماما تموت الروح أيضا وموت الروح هي انفصال الروح عن الله موت الجسد انفصال الجسد عن الروح وموت الروح انفصال الروح عن الله يقول له لك اسم انك حي وانت ميت ليه ميت مفيش غذاء ابدا مفيش غذاء او جايز تقول باخد غذاء لكن مش بكميات كافيه مش بكميات كافيه واحد يقف يقول صلاه مسافه دقيقه وخلصت تقول انا صليت النهارده حبيبي كميات مش كافيه ده برضه حتى بتوع الجسد يقول لك مش كفايه اكل كل يوم ووجبات وكميات وعناصر وكميات كافيه ده يقول لك لابد ان يكون غذاء مشهي يقبله الانسان كده شهي و- ومطهي طهي كويس والا مش هياكل كمان انت تقف تصلي ابا لازم لبن لازم سمت قد سمت وخلصت وانتهت ايه دي الحكايه غذاء مش مطهي مش شهي للروح الروح ما بتجدش فيه لزق صلاة مكروتة صلاة بدون فهم صلاة بدون تأمل صلاة بدون آه، تواضع صلاة بدون خشوع صلاة بدون عمق صلاة بدون حرارة زي أكل ملخبط بدون توابل بدون ملح بدون مية أنا عارف يطلع إيه ده إيه أكل يبقى إيه زي ما بتوضب الاكل بتاع الجسد توضب الاكل بتاع الروح اكل متوضب تمام وشهي كمان اكل الروح يكون متوضب وشهي صلاه تفتح النفس وقرايه بعمق بتامل تفتح النفس ده الكلام هو ده خبزنا اللي احنا بنطلبه اللي بنطلبه كل يوم خبز روحاني كل يوم فيه كل العناصر بكميات كافية مطهي طهيا جيدا يشهي الروح الروح كده تشتهي كده تشتهي تقعد مع ربنا يقول واحدة من طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب بيشتهيه متى أقف وأتراءى أمام الله واحد بيشتهي ربنا أهو ده الخبز الروحاني اللي احنا بنطلبه تقول لي لكن انا متعود اقول خبزنا كفافني ومش قادر ابطلها اقول لك ما تبطلهاش احسن ما تصليش خالص خليك كده كويس اذا صليت وقلت خبزنا كفافنا وكنت بتقصد الروحاني قل يا رب تديني ما يكفيني من الغذاء الروحي كل يوم لا تديني نقص في الروحيات بحيث افطر ولا زيادة عن مستواي لئلا أتكبر ويجيني بر ذاتي وأفتكر إن أنا وصلت أنا أريد منك أن تعطيني ما يكفيني لا أزيد فأتبطر ولا أقل فأتكسر خليني كده كويس كده قول زي ما تقول بس يهمني إنك تكون قاصد خبزك الروحاني اللي تطلبه من ربنا اعطيني هذا الخبز يا رب لانك اذا اعطتني الخبز اذا اعطتني الخبز الروحاني وقويت روحي اقدر انفذ مشيئتك وان نفذت مشيئتك يتكون ملكوتك عندي واذا تكون ملكوتك يتقدس اسمك بواسطتي لأن الناس يروا أعمالي الصالحة ويمجدوا أبي الذي في السماوات وحينئذ أكون ابن لهذا الأب السماوي ويقول لك يا أبانا يا أبانا إيه ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزي ده تدهوني كل يوم والباقي نكمله بعدين انا جايز ان ال- الاسبوع الجاي آه، اعتكف في الدير علشان يعني آه، محتاج الى اسبوع اعتكاف ونتقابل ان شاء الله يوم الخميس اللي بلاش اللي جاي ده اللي بعد منه اخد منكم اجازه رجال الدين دول عمرهم ما بياخدوا اجازه فأرجو أن توافقوا وأكون شاكرا لكم جميعا أتفضلوا